الخارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يفيض على قلوبنا من رحماته وبركاته وخيراته ولطفه خير, خير ما قسم لعبد من عباده اللهم إنا نسألك أن تفيض على قلوبنا من خيراتك ورحماتك وبركاتك وألطافك خير ما قسمت لأحد من خلقك يا حي يا قيوم آمين إخوتي في هذا الزمان العجيب يحتاج الإنسان إلى السرور كثيرا ما يتصل أحدهم أو يلقاني فيقول لك عندي خبر حلو أقول له يا ريت أنا عايز أقول لك حاجة تفرحك يا يا ريت أحيانا الإنسان يبقى نفسه يسمع حاجة تفرحه نفسه يرى حاجة تسره هل عندنا الليلة حاجة تفرح اه عندنا الليلة حاجة تفرح ونحن في سياق المدارج ومدارج السالكين كما قلنا كثيرا لا يعرف المدارج إلا من درج في المدارج تجد الإنسان أحيانا في حال حزن وفي حال خوف وفي حال ألم وفي حال هم وفي حال سرور هكذا تتقلب وتتنقل به الأحوال وهو يصعد في المدارج درجة درجة درجة درجة الشاهد نحن في باب العزم وهو تحقيق القصد طوعا أو كرها العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها وقر- وذكرنا أن الدرجة الأولى منه إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة ألا يخالف قلبك ما علم وأنت تشيم برق المراقبة ثم ذكرنا في منزلة المراقبة أن المراقبة دوام ملاحظة المقصود دوام ملاحظة المقصود وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل وسرور باعث ومداناة حاملة وقفنا مع تعظيم مذهل الثلاث حلقات اللي فاتوا في الكلام ع- كيف يحصل في قلبك تعظيم لله مذهل تعظيم مذهل ابن القيم بيقول ايه الدرجة الأولى مراقبة الحق قوله بين تعظيم مذهل هو امتلاء القلب من عظمة الله بحيث بحيث يذهلك ذلك عن تعظيم غيره وعن, التف وعن الالتفات إلى غيره فينسيك هذا التعظيم السوى سوى الله عز وجل فيحضر القلب مع الله لح لح لح لكونه دوما في ذهول تعظيم مذهل يستصحبه حضور حضور القلب مع التعظيم فإن الحضور وحده يوجب أنسا ومحبة إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينيه مهمة أوي دي احنا بقالنا كام يوم في خلال الأيام الماضية أسبوع عشرة أيام بنتكلم في آه، نكون عندك يا- حديث الحال نكون عندك يا رسول الله فكأن رأي عين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الف... على ال- في ف... طر... على فروشكم وفي الطرقات يبقى الرسول سمى كأن سماها حال بمعنى ان كأن رأي عين يعني عينيهم ما شافتش كأن رأي عين ولا قلوبهم شافت وإنما حال القلب كأنه شايف حال القلب كأن واحد شايف بعينه يعني بمعنى ايه لما واحد يشوف أسد يحصل لقلبه ايه فزع حالة القلب فزع وهو شايف الأسد هي دي يبقى الرسول لما وصف حالهم ده ما وصفوش انه رؤية وانما وصفوا انه حال يبقى وهم عند سيدنا النبي مش شايفين عشان ما حدش يقول كشف وانما حالة القلب نفس الشيء هنا برضو عشان نقول ايه ان اللي حصل من الناس اللي هم احسوا بالانس او احسوا بالحضور القلب مع الله او احسوا بالحب فده خلاهم تجرأوا على الله بدأ يتكلم انا بسمع ناس كتير وناس من احبابي من المقربين مني بس بيتكلم بجرأة انا ما اقدرش عليها وكنت من فترة طويلة على مدار سنين اقول انا ما اقدرش اتكلم مع ربنا كده بس بقول يعني قد يكون هو ده حاله مع ربنا لكن الآن بدأت أستشعر لا لو في تعظيم في القلب مع الحضور مع الحب ما كانش أوجب الجرأة دي الجرأة دي جت من حب وأنس مع عدم تعظيم المعظم مؤدب لا يتجرأ على حبيبه ولا يرفع الكلفة بين عبد ورب هي دي ما يتكلمش مع ربنا كده راجل طيب وبشوفه احيانا في التلفزيون طيب هو طيب ما يقصدش غير بس ممكن يتكلم مع رب... ما اقدرش اقول بيقول ايه الشاهد ايه تعظيم مذهل هذا التعظيم يخليه ما ما ما يحصلوش اللي هم بيسموه بقى البسط هم بيسموه ايه حالة البسط انه ينبسط مع الله يتبسط حالة الانبساط حال البسط عندهم انه يبدأ يتكلم غلط لو قارن الحب تعظيم لو قارن الشوق تعظيم لو قارن الأنس تعظيم لو قارن القرب تعظيم لو قارن الحضور تعظيم ما تجرأ اللسان وما خطر على القلب خلاف الأدب ما زاغ البصر وما طغى وقلت قبل كده ان ربنا ورى سيدنا النبي الادب قبل ما يطلع فوق في السماء ورهوله في الدنيا لما وراله ان البراق بيضع قدمه حيث ينتهي طرفه اخرك اللي انت شايفه ده مش حال الانس ولا حال لا اخرك ما الزمك الله به عبد ورب فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه ولد بيحب أبوه ما يوجبش ان الولد يكلم ابوه بقلة ادب اصحاب لكن بالادب احباب لكن بالادب والاحترام والتوقير وحفظ المكانة وتقديم الادب بين الالفاظ حضرتك ومن فضلك ولو سمحت وبعد اذن حضرتك وزي ما حضرتك تشوف مهما يكن الحب ده ابن وده اب ده تلميذ وده شيخ فما بالك بقى ده عبد وده رب يبقى حال العبد انه يمرغ وجهه في التراب بس يقول يا سيدي الهي مولاي ربي طب اذا حضرته ما ما كانش مؤدب وتطاول وقل ادبه واتكلم غلط بس الطرد الطرد يسقط من عين الله ليه يعني بعد ما قربتك وحببتك واحببتك واعطيتك واشعرتك تقوم يكون مقتضى ده سوء ادب فيكون ذلك موجبا للطرد والسقوط من عينه ليه لان عنوان الادب وعنوان الاصل الطيب ان كل ما تديله يخضع اكتر كل ما تقربه يعرف قدرك ويعظمك اكتر لكن قليل الاصل اللي ما تعلمش وما تأدبش لو قربته واحببته واديته هذا يطمعه ويجرئه ودايما نقول اذا تبسط الملك مع بعض رعيته فليس معنى هذا ان يتجرأ هؤلاء الرعية فيتبسطوا مع الملك هو يتبسط آه، لكن انت ما تتبسطش أدب تضمن الكلام هنا خمسة أمور عايزين نظبط المسألة بس عشان ما نطلعش بره تضمن الكلام خمسة أمور سير إلى الله استدامة هذا السير حضور القلب فيه تعظيم الرب جل جلاله والزهور بعظمته عن غيره خمس حاجات نمرة واحد سير إلى الله السير إلى الله اتنين على الدوام يبقى لازم الإنسان يمشي لربنا انت شوف مشيت ما مشيتش هو انت ماشي الايام تمضي بك عشان كده ابن القيم قال الناس في هذه الدنيا قسمان علية وسفلة اما العلية فهو الذي عرف طريق الله وسار فيها واما السفلة او السفلة فهو الذي لم يتعرف الطريق ولم يمشي فيها العلية هم الذين يسيرون إلى الله مين اللي قالك تعمل كده العلية هم الذين يسيرون إلى الله على مراد الله جل جلاله سبحانه وتعالى يسير إلى الله يسير سيرا حثيثا يفضل ماشي بصفة دائمة عشان كده قال ايه نمرة واحد سير إلى الله اتنين استدامة هذا السير بصفة دايمة ماشي واحنا قلنا في خطبة الجمعة امبارح سمعوها بالليل ولا ما سمعوهاش سمعوها امبارح سمعتوها امبارح بالليل على فكرة ينبغي انكم تعرفوا ان خطبة الجمعة بتذاع في نفس اليوم هنا الساعة 12 بالليل 12 ونص 12 ونص بالليل يوم الجمعة بالليل 12 ونص خطبة الجمعة بتاع نفس اليوم وتذاع الجمعة الجاية على قناة الناس في وقت صلاة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة مباشرة الشاهد إيه؟ قلنا في خطبة الجمعة امبارح إيه؟ إن إن آه، كنا بنتكلم في سير إلى الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لازم يطلع لفوق كل يوم لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان في الطريق إلى الله وللتعرف على طبيعة الطريق أنه ليس فيه وقوف طبيعة الطريق إلى الله كده يا طالع يا نازل فيش واقف فاللي مش طالع نازل عشان كده تلاقي كتير من السلف يقول ايه صاحبت الامام احمد عشرين سنه فلم اره الا كل يوم في زياده صاحبت عون عون بن عبد الله عشر سنين كان كل يوم في زياده صاحبت الامام مالك أربعين سنه كان كل يوم في زياده إيه الى اخره لازم كل يوم في تلاقيه عنده نور فهم للدين زياده عنده احاديث جديده زياده عنده في الصلاة حتة زيادة في الذكر حتة زيادة في الدعاء حتة زيادة في لازم كل يوم زيادة ليه لأن اللي ما عندوش زيادة يبقى في النازل واللي في النازل يبقى كان مات امبارح كان أحسن ما هو لما امبارح كان 80 والنهاردة 70 يبقى كان مات امبارح على ال 80 أحسن لأن اللي 70 ده يبقى بكرة 60 فلذلك السير إليه على الدوام بتستغفر في اليوم 100 خليهم 101 102 بتقرا كل يوم جزء خلي جزء وايه جزء وكلمه زود بتصلي كل يوم 20 آه، 27 ركعه 28 زود ركعه بتصدق كل يوم ب 5 جنيه كل شهر ب 5 جنيه 6 السير اليه على الدوام اثنين استدامه هذا السير ثلاثه حضور القلب معه يا جماعة أي عمل أيا كان ما فيهش حضور قلب يبقى ملوش قيمة ولا وزن إنما قيمة العمل بحضور القلب فيه وتعظيم الله لازم يبقى في تعظيم لربنا وانا قلت قبل كده لو كملت عظمة الله في قلب عبد ما عصاه ابدا ولا اجترأ ادم القلب ده مليان عظمة يبقى ما يقدرش ما يقدرش ما ينفعش ما يتجرأش خمسة والذهول بعظمته عن غيره أنا دايما أقول للشباب يا ابني ما تبصش للنسوان فكر في الحور العين يا ابني ما تبصش للعربيات فكر في أشجار الجنة يا ابني ما تدورش على المناصب فكر في صحبة النبي في الفردوس الأعلى يا ابني ما تتفسحش انتظر سوق الجنة لما تقعد مع ربنا ده اسمه أن تذهل عن هذه الأشياء تذهل عن نسوان الدنيا دي كلها لما يتعلق قلبك بالآخرة وما فيها من متاع وشهوات شهوات الشهوات بتاع الدنيا دي كلها في الجنة مباحة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها إيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين حاجة لذة في العينين دي تذهلك لما فتح الفاكهة فبيقول له مالك قال انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة هو تذكر الآية وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فقال دي مقطوعة ممنوعة فذهل بالأخرى عن هذه تعظيم مذهل لما تعظم ربنا يحصل لك ذهول عن تعظيم خيره قال له كان خارج في الموكب بتاعه فوقفه قال له يا فلان اقفل الخمارة السلطان قلاوون ولا مش عارف مين واحد منهم يعني فقال له هذه كانت ترخيصها على عهد أبي قال له هل أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة قال سأغلقها إن شاء الله قال أغلقها الآن قال قد أغلقت قرر إغلاقها فابنه بيقول له ايه اللي انت عملته ده ما كان ما خفتش احسن الحراس بتوعه يقبضوا عليك ولا يقتلوك قال يا بني تذكرت عظمة الله فصار في عيني كالقط هي دي دخل والان مدد رجليه في قاعد في الجامع الازهر ومدد رجليه والناس كلهم دخلوا قاموا وقفوا اول ما دخل قاموا وقفوا وهو ما قامش قال له انت ما قمتش ليه قال له تذكر لما رأيتهم قاموا لك تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين قال اسكت والله ما بقيت شعرة في جسمي إلا وقفت قال له خليك جسمي أشعر الناس تقوم لربنا ما تقومش لحد هي دي تعظيم مذهل لما تبلغ عظمة ربنا في القلب للدرجة دي ما يعرفش يعظم حد شش. كل الناس دول رمل تراب لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى سرور باعث دي الحتة الحلوة اللي أنا قلت لكم عايزين نقولها النهاردة عايزين نفرح إيه إيه إيه احنا بقالنا سنتين مش عارفين نفرح عايزين نفرح نفرح بجد حتى يوم ما فرحنا بانتصار السريعة وقلنا لهم آه غزوة الصناديق قالوا لا لا لا لا أخطأ أخطأ بلاش نفرح مرة يا جماعة لله تعالوا الليلة دي نفرح بس مش بشيء في الدنيا نفرح بربنا وإذا الإنسان فرح بربنا خلاص شوف قلت كتير لو الإنسان رضي بربنا احنا قلنا الرضا ثلاث درجات الدرجة الأولى الرضا عن الله أن ترضى بما قسم لك صحتك دي تبقى راضي بيها ونظرك ده انت راضي بيه الحمد لله القرشين اللي بترزقهم كل شهر راضي بيهم الحمد لله مش كده الحمد لله وهكذا شقتك دي انت راضي بيها وعربيتك دي انت راضي بيها وشغلتك دي انت راضي بيها ومراتك دي انت راضي بيها وعيالك دول ده الرضا عن الله رضيت بما قسم لك الدرجة اللي أعلى منها الرضا لله إن أنا هرضى لربنا يعني الحاجات اللي عندي دي مش مرضية آه، الفلوس بتخلص يوم 15 وابدا ادور استلف وربنا بيستر وتعدي الايام استلفنا وسددنا وهو الدنيا ماشيه بالزق بس انا راضي يبقى مش بما اعطيت لا ده انا راضي له الدرجه الاعلى الرضا بالله اطلع بالله بالله الرضا بالله دي درجة أوه فوق عالية قوي الرضا بالله انك تبقى راضي بربنا مش بصحتك ولا بفلوسك ولا بمراتك انت في ذهول عن كل هذا انت راضي حتى لو ما معكش اي حاجة خالص قال لو قطعني حتت برضه راضي هي هي دي راضي عن ال... راضي بالله انا راضي بربنا عشان كده الرسول قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله رضي بالله اذا رضيت بربنا حبيبا مش عايز حد يحبني ولا حد يغير عليا ولا حد ولا احب حد انا راضي بربنا كفايه ربنا عليا بحبه وبيحبني بس خلاص انا راضي بربنا قال له ايه قال له ان الله رضي عنك فهل انت راض عن الله فبكى سيدنا ابو بكر ما عرفش يتكلم هت- هقول ايه قال له انا اسال هي دي راضي بربنا يبقى مش شايف مش شايف الفلوس مش شايفها مش شايف صحته حلوه ولا وحشه رجليه ص- سليمه ولا تعبانه قادر يقف ولا مش قادر قادر يمشي ولا مش قادر عنده اكل بكره ولا ما عندوش الناس بتحبه ولا بتكرهه الناس بتثني عليه ولا بت... بتذمه الناس ب... بتاذيه ولا بتضره آه، عياله بيموتوا ولا بي- بيعيشوا ولا ما فيش هو مع الله الرضا بالله قيس عليها بقى بسرعة السرور بالله لو انا فرحان بربنا مين مين يقدر يزعلني ها فرحان بربنا عارف انا عايز افرحك النهارده لما تبقى فرحان بربنا الله لا تاخذه سنه ولا نوم جل جلال الله ما يصحش نقول كده بس مش هتطلبه يقولوا نايم بس. لا تاخذه سنه ولا نوم هو الحي فادعوه مخلصين له الدين الجن والانس يموتون كل من عليها فان كل شيء هالك الا الله فلما تبقى فرحان بربنا خزائنه مملوءه لا ينام حي لا يموت تبقى فرحان على هذا الدوام قادر قاهر معطي غني كريم لطيف عفو رحيم ودود قريب لما تعيش الفرحة بربنا انت هتبقى في ذهول عن هؤلاء الخلق الجملة اللي بنقولها دايما ان هؤلاء الخلق سرحان في ايه يا ولد ان هؤلاء الخلق ان هؤلاء الخلق الواد محمد ده والواد وليد والواد احمد إيه إيه العيال دولك ها دماغتهم في ايد ربنا لما شفت لما اشوف الواد وليد ده سرح وبعد عني كده ونسي انا فين وانا معاه وعمل حاجه انا ما قلتلوش يعملها اه يبقى انا اللي سرحت فهو سرح لو انا مركز هتلاقيه مركز معايا هي دي هيبقى حالك كده ان هؤلاء الخلق عبيد مربوبون مقهورون في قبضة الملك جل جلاله فكلما صح حالي معه صحح احوالهم معي بس خلاص يبقى انا لو حد بدأ يزعلني يا رب تبت على طول يعدله مش هو قال كده ان في مرة رجع البيت لقى فيه عسكري في البيت فرايح مع اصحابه فدخلوا هيشوفوا العسكري قالوا "سس، سس، استنوا استنوا هنا ادخل شوف الطينه اللي هناك دي اللي في الحيطه دي شيلها ارميها فدخل راح قالع الطينه ورماها بره راح العسكري خارج فبيقولوا للشيخ ايه ايه ايه اللي حصل بقى؟ قال لهم ابدا كانت الطينه دي من وجه فيه شبهه فلما زالت الشبهه زال صاحبها. قال لهم اصل انا كنت جبت حته الطينه دي في حته وقعت هنا في السقف فجبت حته طينه من عند الجيران ليستها فيبدو ان المال ده مش حلال. فلما شلنا الحرام ده طلع الحرامي التاني. هو كده تعامله مع ربنا كده فرحان بالله سعيد بالله لما اشوف حد ينكد عليه تفت تفت يروح النكد ماشي كنت لسه بقول لهم دوروا لنا في المحاضرات القديمه كان في محاضره زمان اسمها النكد اسبابه وعلاجه احيانا بتلاقي في واحد, واحد كده متجوز واحده هي نكديه اتجوز النكد لا مؤاخذه يعني او هي جوزها نكدي برضه بي- بيجي كده احيانا ها بيبقى فيه كده عارف احيانا تبقى ايه الدنيا زي الفل وقاعدين بياكلوا ويشربوا والعيال والدنيا زي الفل وبعدين تقول له امي مالها ماتت ما أنا ماتت من عشر سنين في ايه اهو نكد بقى وخلاص فالشاهد ايه ان احيانا بي- بيجي لك النكد قال ايه قال هذا ستري مسبل وهذا بابي مغلق ولم اقرا وردي البارحه فمن اين اتيت اه تبدا تدور بقى الزعل ده جالك من الاصل انك فرحان بربنا انا فرحان بيه الله لما ربنا اسمه الجميل ان الله جميل يحب الجمال مش دي حاجه تفرح الجميل انا فرحان بالجمال والكمال الذي لل- والعظمه التي لله جل جلاله انا فرحان بكده انا فرحان بربنا انه كريم يعني احيانا والله بيبقى سبب الفرحه ببقى فرحان والله لما مثلا اكون قاعد في الكعبه كده واشوف واحد غلبان جاي ومعاه عيلين صغيرين ولاده كده ببقى فرحان ربنا كرم الراجل الغلبان ده اللي ما حلتوش حاجه انه يجي ويجيب مراته ويجيب طفلين معاه ببقى من جواه فرحان أه، فرحان بكرم ربنا فرحان بكرمه فرحان لما اشوف مثلا واحد قابلني اخر مره فلان إيه، كان مش عارف ممثل ولا حاجة في كده في ال- في الحاجات الوحشة و- وربنا كرمه واللحية الطيبة والكلام الطيب والله أكبر أبقى فرحان بربنا يا رب أنت جبت ده ده كان بعيد قوي قوي فسبحانك هي كده الإنسان أسباب فرحه بربنا فرحان بجمال ربنا فرحان بكرم ربنا فرحان برحمة ربنا فرحان فرحان بربنا سعيد بيه حاصل بتنطط من الفرح هعالج اي نكد بيبقى سبب النكد ان انا انشغلت بزيد وعمر هو ده الانشغال بالبشر هو ده اللي بيجيب النكد لكن طول ما انت مشغول بيه يا عم وليد طول ما انت مشغول بيه جل جلاله ساعتها ابدا مش هتزعل ولا هتحزن ولا هتتقهر من معالجة اخبار البشر آه ابن القيم بيقول ايه واما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في معرفة ربه كل ما تعرف ربنا اكتر كل ما قلبك يتنطط من الفرح اكتر مش هو قال كده انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا تلاقي قلبك بيرقص طربا يرقص القلب فيها طربا فاقول لو كان اهل الجنه في مثل هذه الحال انهم لفي عيش طيب يقول والله لو اهل الجنه قلبهم بيرقص كده ده هتبقى حلوه قوي ده تبقى الجنه جميله جدا ده يا معقوله اهل الجنه قلبهم هيتنطط كده مش ممكن هي دي الفرحه والتعظيم واللذه التي يجدها في حال القرب لذة وفرحة لا تضاهى يعني لما تيجي تقول لي يعني يبقى فرحان كده زي مثلا زي الفرحان بنجاحه لا يا ابني كنت مرة بقول له بقول للشيخ يعني زي كذا قال لي اهو انت كده زي اللي بتقارن بين العجلة والطيارة لا حتى الكلمة دي غلط ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا هذا شيء لا يقارن ملوش زي احنا كنا بنقول ايه ملهاش اخت ولا اخ هي كده الفرحة دي ملهاش اخت ولا اخ ما ملهاش زي فرحة لا توصف فرحان قد ايه قد ايه مش قد حاجة دي حاجة ملهاش قد فر... ازاي يعني الفرحة دي مش عارف قال فإن سرور القلب وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم البتة وليس له نظير يقاس به اللي فرحان بربنا تقول له ازاي ما اعرفش قد ايه ما اعرفش امال فرحان يعني ايه لو فرحت زيي تحسها بس لما تبقى فرحان بربنا بربنا ساعتها هتعرف يعني ايه وازاي وقد ايه اما لو انت فرحان بالفلوس هتحزن قريب هتضيع الفلوس لو انت فرحان بصحتك هتحزن على طول بتضيع الصحة لو انت فرحان بمراتك لو انت فرحان بعيالك لو انت فرحان بي بي بي لازم وراها حزن هي الدنيا كده اما اللي فرحان بالله ما يحزنش ابدا يحزن ازاي يحزن ليه مين يقدر يحزن حد فرحان بربنا الا ان يسلب الله منه هذه الفرحة بذنوبه ومعاصيه يقول فإن سرور القلب وفرحه بالله وقرة العين بالله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة عشان كده بيقولوا إيه بيقولوا إن ال- ال- الحب غير الخوف والرجاء الخوف والرجاء ينقطعان بدخول الجنة أما الحب فيستمر أول ما ندخل الجنة انقطع الخوف بقى مفيش خلاص فلا خوف عليهم ولا يحزنون والرجاء خلاص انقطع من وصلت الأقصى درجات الرجاء أمال اللي فاضل إيه الحب هفضل أحب ربنا هي دي يبقى الحب حب الله والفرح بالله حال من احوال اهل الجنه يبقى ده شبيهه في الدنيا حتى قال بعض الطيبين انه لتمر بي اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ولا ريب ان هذا السرور يبعثه على دوام السير احنا بن- بنقول عليه سرور باعث سرور باعث يعني ايه باعث يبعثه يدفعه يقويه يسيره يمشيه يطلقه آه، يمضيه آه، يقويه ي- يعينه يسيره آه، ي- ي- يقدمه ي- يدفعه ي- يسرعه ي- ي- يطلقه سرور باعث الفرحة دي هو ده بقى اللي أنا نفسي أقوله إن اللي بيكتفنا النكد الحزن الهم الألم أذى الناس هو ده اللي بيكتف الإنسان اللي بيحبطه لكن لو فضل على طول فرحان هتلاقيه طاير سرور باعث ايه اللي بيكتفه ايه اللي بيوقفه ايه اللي بيوقعه النكد وساعتها نقول له طب انت متنكد ليه انت زعلان ليه انت مهموم ليه انت قلقان ليه ما تخليك مع ربنا وانسى الخلق دول لكن آه، احنا بشر وحالة الفرح دي حال والأحوال لا تدوم لو تدومون على الحال فالأحوال لا تدوم تلاقي لحظات الفرح بالله دي لحظات بنسميها ايه لوائح بوارق بواده تلاقي حال بق، يبدهك كده اوبا وبعدين لا ريب ان هذا السرور يبعثه على دوام السير الى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فهو ميت لم يعش لم يرى لم يذق لم يطب له عيش قط اللي معش المعنى ده ولا داؤه اللي معش المعنى ده ولا فهمه اللي معش المعنى ده ولا استلذ بيه يبقى معاش لسه لم يعش لو عاش عشان كده ابن القيم لما تحسر على الكلام ده قال ايه سواء سفاه ووا حسرتاه كيف ينقضي الزمان ويمضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحه مصيبة كبيرة ان ايامك تعدي وعمرك يعدي وانت ما دقتش الكلام ده عيشوا بقى قلت لك انسى احداث واحداث وولعت ومظاهرات وطوب وثورات واعتصامات ومظاهرات و- وافلات وفتحات وفلوس وخسارات و... سيب كل ده وقل يا رب افرح بيه افرح بستره انه سترك لحد دلوقتي افرح افرح بلطفه انه لطف بينا لحد دلوقتي افرح بكرمه افرح افرح افرح بيه مش بفلوسك ولا بعيالك ولا ب- افرح بيه افرح بربنا انا بدعوك الليله دي الى الفرح افرح افرح اسعد قول لي في حاجه في الدنيا تفرح ما بدعوكش للفرح بدنيا انا بدعوك بالفرح بربنا لولا ان من الله علينا لخسف بنا افرح بيه ان ربنا ما خسفش بينا لحد دلوقتي بعد الاحداث اللي بتحصل دي افرح بيه افرح بدي افرح ان لسه بناكل لسه بنرزق افرح بربنا افرح بربنا وفرحك بربنا سيلهيك سينسيك تعظيم مذهل سيذهلك عن هذا الذي كنت فيه قال ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فما عاش قط فليتهم ايمانه واعماله آه يبقى سبب عدم سرورك بالله انك ما تستاهلش ماشي يا اخي صلاحية المحل لو تستاهل كان ربنا سكب في قلبك هذا الفرح اتهم ايمانك بقى قول انا وحش انا لو استاهل كان اداني لو انفع كان خدني لو اصلح كان فرحني ظبط ايمانك واعمالك عشان يفرحك لان القلب ده لا يسعده الا الله فرحه فرحه القلب السعادات الشكليه دي مناظر مناظر كنت لسه بكتب في تدبر القرآن إن سمي الأشياء بمسمياتها لما ربنا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يبقى ربنا سمى الدنيا متاع عارف متاع يعني إيه؟ الكراكيب السرير والمطبخ والطبق والكنبة وال والسجاده شويه كراكيب الدنيا دي شويه كراكيب سميها كراكيب الدنيا دي ما تفرحش عشان كده الفرح الحقيقي واللي فرحان دي فرحه شكليه منظر أما حقيقة الفرح الفرح فرح القلب وفرح القلب لا يكون إلا بالله ربنا قال كده وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع دي مش فرحة دي مش فرحة ليه؟ لأنها شش بسرعة هتعدي عشان كده احنا بنقول دايما المصريين يقول لك ايه إذا ضحك شوية يقول اللهم اجعله خير يعني هي- في نكد بعد الفرق بعد الضحكة دي على طول هو كده هي دي الحقيقة أدام هي دنيا احنا قاعدين نضحك على النكتة وعلى الهزار وعلى ال- وعلى كده الكلام ده بعد دقيقتين هيقلب بنكد لكن الفرحان بالله ما يقلبش بنكد ابدا دايما يقلب بفرحه زياده يقول ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فما عاش قط فليتهم ايمانه واعماله فان للايمان حلاوه من لم- من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان الله الله عليك يا عمي يا ابن القيم يا سيدي كلام أحلى من الفل قال إيه ومن لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا نفاق بقى المنافقين لما إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم ده انتم ما صلتوش النبي المره دي على ال- على النبي ابدا صح طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم طب كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد, بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول مدخول حابط دخله خطأ ما اخوتي يا ترى قدرت افرحكم فرحتوا بربنا الليله دي ولو لحظه ولو دقيقه لقيت نفسك فرحان بجمال ربنا فرحان بعظمه ربنا فرحان بقدره ربنا فرحان بكرم ربنا فرحان بلطف ربنا فرحان بستر ربنا فرحان بعفو ربنا فرحان بحلم ربنا فرحان بربنا افرح لحظة واحدة افرح وخلي الفرحة دي ولو ان انا بقول ان الفرحة دي حال والاحوال لا تدوم فدي سريعة الا انها بعدها تفضل حلاوتها في قلبك ايام شهور سنين لان مش بالكثره هي وانما بتركيز الحلاوه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله دروس العلم زاد